السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله تاني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله إيه ده عم الشيخ هي النسمة ولا النسمة الشيخ لسه قايل امبارح حبيبك الشيخ محمد حسان النسمة مش النسمة لا الاثنين صح النسمة البشر والنسمة الهوى وربنا برأ ده وبرأ ده سبحان الملك والذي فلق الحبة وبرأ النسمة النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله نعم أنا أحبكم في الله وأريد أن أطمئن وتفقد الطير التفقد تفقد الإيمانيات كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما من أطعم منكم اليوم مسكينا من عاد اليوم مريضا من شيع اليوم جنازة وددت والله ويعلم الله من قلبي لأنني أحبكم في الله أن أتفقدكم واحدا واحدا انت احوالك مع ربنا ايه اه انت احوالك مع ربنا ايه طمني عليك وانت اه اخبارك انت كمان ايه يا ترى ايه الاحوال لا اله الا الله صدقوني بالله انا خايف عليك نفسي اطمن ايه الاخبار احوالك ايه واحوالك ايه احنا خلصنا الصلاة يا ترى الصلاة ظبطت واظنهم عادوها مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وزهقتوا من الفرجة باقي الشغل فين الصلاة يا ترى الصلاة اتصلحت وهيقول لي يا عم الشيخ هنصلحها فين وانا بصلي ورا امام الصلاة ضايعة خالص طب ما تدور على امام غيره شوف لك مسجد تاني طب وانت اللي بتصلي في البيت احوال الصلاة ايه وانت في صلاة السنة بتصليها ازاي انني اريد فهم الصلاة عشان كده انا قررت ان انا انقل النهاردة عن الصلاة مش هتكلم في الصلاة تاني الا لما تصلحوا الصلاه عايزك تصلي صح بلغني الست اللي كلمت حبيبي واخويا شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني وقالت له احنا اكتشفنا كده ان صلاتنا مش مقبوله وقال لها الحدوته دي بقى بتاع محمد حسين يخلصها انا عايز اخلص الحدوته دي حدوته الصلاه انتوا احوالكم ايه في الصلاه يعني مساله مقبوله ومش مقبوله مش ده الموضوع لكن في علامات واسباب ودواعي للقبول يعني اوعوا تفكروا ان كلمه الشيخ ابو اسحاق الله يكرمه احفظه بارك فيه ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ويعلي قدره في الدنيا والاخره وتفكروا كلمه شيخنا يعني بيقول لك صلي اي صلاه بقى وربنا يقبل او ما يقبلش ده موضوع تاني لا ده الشيخ بيقول لك تحرى انك تعمل السنه تحديدا تحرى حضور القلب تحديدا وبعدين سيب القبول على الله لكن مش تلعب وتقول ربنا يقبل او ما يقبلش مساله القبول دي يعلم بها ربنا لا ما ربنا وضع لنا شروط للقبول لقبول العمل شرطان الاخلاص ل- لقبول العمل شرطان الاخلاص والمتابعه الاخلاص انك انت يبقى عملك لوجه الله بتصلي لربنا وبس مش بتصلي عشان تستريح ولا بتصلي عشان الناس يقولوا مصلي ولا بتصلي عشان تهدى ولا بتصلي عشان تطلب من ربنا حاجة عشان تنجح او بتصلي عشان الفلوس ولا بتصلي عشان ربنا يسترك وينجيك من المحنة دي انت بتصلي لله لان الله امرك بذلك وبعد ذلك ما, ما شئت فنوي بس الاخلاص انك تبقى الصلاة في الاصل لله ثم الترتيب مع التراخي لله دي الاصل وانتهينا ثم بعد كده تيجي الامور التانية انتبه وانا عايز اتساءل واحنا بقينا نصلي صح ولا لسه لسه قد ايه فاضل ايه طيب احنا اتكلمنا كلام نظري وتعلمناها واقعيا وعلى الهوا الراجل اللي قال لي ايه ده ده احنا بقى عندنا حج دليفري اه بقى حج على الهوا ووضوء على الهوا وصلاه على الهوا طب و... وبعدين اه عايزين نتخانق بقى يعني نعمل ايه تاني عشان تصلي صح نعمل ايه عشان تركز في الصلاة لسه بتسرح لسه برضه لحد دلوقتي ب... بتنقر الصلاة لسه ما انتش فاهم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى وبعدين احنا عايزين الليله دي الواجب بتاع الحلقه دي انك انت تصلي العشاء احنا خ- صليناها خلاص فبعد ما نخلص الحلقه مباشره هيدخل الشيخ ابو اسحاق لازم نسمعه بعد ما يخلص مباشره نصلي ال 11 ركعه وننام 11 ركعة بالطريقة الجديدة بقى 11 ركعة 11 ركعة صح بتركيز شديد ثم دعونا ننتقل الليلة إلى الزكاة وأنا من زمان من ساعة ما عملنا شريط الصلاة لماذا وأنا نفسي أعمل شريط الزكاة لماذا الركن الثاني من أركان الإسلام الركن العظيم الزكاة حق المال التي حارب عليها أبو بكر رضي الله عنه مانعيها وقال له عمر رضي الله عنه آه، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصم بها دمه وماله قال إلا بحقها والزكاة من حقها من قال من قال لا إله إلا الله بحقها قعدنا نقول في اصول الوصول الى الله تعالى ان مفتاح الجنة لا اله الا الله بس ما من مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك فلذلك لا اله الا الله لها حقوق لها مقتضيات ولها واجبات ولها شروط ولها نواقض فلذلك من مقتضيات لا اله الا الله من حقوق لا اله الا الله الا بحقها من حقوق لا اله الا الله الزكاة الزكاة زي ما قلت كتير من الناس تقول له الزكاة يقول لك يا عم ده اللي الناس الاغنياء بتوع الملايين احنا حيلتنا حاجة وهو ما يعرفش يعني ايه النصاب وايه نصاب الذهب ونصاب الفضة يعني ما يعرفش يعني ايه الحول اذا حال عليها الحول ما يعرفش ما يعرفش مصارف الزكاة بتنسى نفسك انت اقعد وبطل كلام الزكاة كثير من الناس يفكر الزكاة دي الناس اللي عندها املاك ومصانع وملايين وفلوس هم دول اللي بيطلعوا الزكاة اما احنا يا ناس يا غلابة زكاة ايه عليك زكاة والمشكلة انك مش دريان وعليكي زكاة مش انت لابسة دهب وشايله لك 700 جنيه نصاب الفضة 600 جنيه يعني اللي عنده في بيته 600 جنيه فات عليهم سنة مركونين من يناير ليناير بلاش اقول من محرم لمحرم عشان في ناس مش دريانين بالسنة الهجرية آه من محرم لمحرم يبقى عليهم زكاة ربع العشر 2.5% 25 جنيه على 1000 هتقول لي ده انا شايلهم عشان اجهز بيهم البنت هتتجوز شايلهم عشان احج بيهم شايلهم عشان بكبر الشقه الشقه كبيره العيال كتروا وكبروا شايلهم عشان عليهم زكاه ده احنا بنجمع عشان هنعمل بيهم عمليه فلوس العمليه عليها زكاه اه عليها زكاه يعني انت عايز تاكل حق ربنا عشان يشفيك طب ما هو مش هيشفيك غير ما غير ما تديله حقه سبحان الله العظيم كذلك التساؤل اللي عايز يقترض من البنك عشان يعمل عملية يعني تحارب ربنا عشان يشفيك اللي عايز يقترض من البنك عشان ي- يتجوز يتزوج يعني انت بتقترض من البنك بتحارب ربنا الربا حرب ربنا وتفكر انه هيبارك لك في الزواجة دي مستحيل عشان كده قلت لك انت لازم تعرف حق ربنا عليك اخطر حاجة في حياتك انك لسه عايش لمزاجك عايش حياتك لحياتك ما انتش عارف حق ربنا عليك عايش ليك لنفسك لهواك لرغباتك لشهواتك لمحبوباتك لمألوفاتك لآمالك العريضة في حياتك واحد من أصحاب الأموال بيقول لي هو المليون عليه زكاة كام قلت له 25 ألف جنيه قال لي ياه كتير قوي قلت له ياه 25 ألف كتير ومليون مش كتير حاجة عجيبة ان الانسان يستكتر على ربنا يا جماعة لما نيجي نتكلم عن الزكاة احنا لسه ما كلمناش عن الزكاة خالص ده الموضوع احنا لسه بن ب- بندي صورة عن الموضوع اصلا لكن ما كلمناش عنه هندخل في قضية مصارف الزكاة بعد ما قلنا النصاب و- وحوالين الحول المصارف ان بعض الناس بيصرف الزكاة غلط يروح يحطها في المسجد يقول لك عشان تبقى صدقة جارية ما ينفعش تلاقي بعض الناس يطلع الزكاة للعمال اللي عنده كأنها علاوة او مكافأة سنوية العمال بعض اللي شغالين عنده مدير بياخد له 5000 جنيه في الشهر ولا آه، موظف بياخد له 2000 جنيه في الشهر ما ينفعش يديله زكاة ربنا يهديك وتوب عليك يا اخوة لازم نتعلم الزكاة ودي من فروض الاعيان على كل من ملك النصاب فرض عين عليه انه يتعلم يتعلم الزكاة يعرف نصابها يعرف مصاريفها يعرف الحول بتاعه بيجي امتى وقد ايه يعرف كمان فلوسه قد ايه راس ماله اللي هيطلع عليه ده واجب فرض شرعي لازم يعرفه ويفهمه كويس جدا مش بالب... م- ما هو- ما هو- في واحد يقول لك والله انا كل سنه بطلع لي قرشين وخلاص ما ينفعش ما ينفعش تطلع لي قرشين وخلاص هي مش لعبه ده دين القضيه دي مش لعبه مش مجامله مش بالبركه عشان كده كان الشيخ يقول لك دي مش بركه دي بلطجه بتبلطج على ربنا تقول له طلع لي قرشين كل سنه واروح افرقهم في البلد كل سنه بيروح البلد يفرق قرشين والناس يقولوا المتصدق الكبير ده مش متصدق ده حق ربنا ده فرض عليه زي الصلاه ده ربنا اشترط اخوه الاسلام بالصلاه والد- والزكاه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يبقى اخوة الدين لا تقوم الا بالاثنين بالشرطين دول الصلاة والزكاة لذلك في اكثر الايات تلاقي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الزكاة اكثر ارتباطا بالصلاة دي اهمية الزكاة قبل ما ندخل بقى في موضوع الزكاة وانا بنصح كل اللي يسمع مني الكلام ده يبلغه لان في ناس كتير ممكن ما بتشوفش الوقت ده مش مناسبهم آه لا سجلوا على سيدات ووزع وبيع واعمل اللي انت عايزه وانشر الفقه ده فقه الزكاة فقه الزكاة لان كثير من الناس هتبقى مصيبته كبيرة اسمع التهديد الخطير ده من اخطر التهديدات اللي سمعتها في حياتك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آه. نفسي أتأمل الآية دي تأمل معي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم الله اكبر طب دول ناس داخلين النار بشرهم بعذاب هل ابشره بحاجة وحشة قال لك اه لازم تبشره على اساس ان هو كان فرحان بفلوسه كان فرحان بيها فدايما يا جماعة خلي بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقب العاصي بنقيض قصده يعني ايه هو كنز الفلوس علشان تفرحه في الاخر عنده فلوس فيلاقيها فربنا سبحانه وتعالى اداله عكس قصده ان الفلوس اللي هو شايلها عشان تنفعه هي اللي عذبته فقال فبشرهم مش انت عايز تفرح بشرهم ولكن بعذاب أليم شيء عجيب جدا يوم يحمى عليها في نار جهنم الفلوس اللي انت طلعتي زكاتها دي هيتولع بيها عليك يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم في الحديث في الحديث ان هذه ال ال- الاموال تضرب صفائح فتكوى بها جباههم يكوى بها جبهته وجهه ليه لانه كان يريد بالمال الوجاهه في الدنيا تكوى بها جباههم جبهته هتكوى ليه لان هو كان الفلوس بتخليه يشمخ بانفه كده فتكوي الحته دي آه. تكوى بها جباههم لان هو كان منفوخ بالفلوس فتكوى بها النفخه دي وجنوبهم قالوا لانه قال جنب القرشين دول خلي القرشين دول على جنب وظهورهم تكوى بها جباههم سبحان الله جباههم وجنوبهم وظهورهم لانه قال لك ايه اللي له ظهر ما يضربش على بطنه فخلي القرشين دول يبقوا ظهري اسند بيهم ظهري هيشوي لك ظهرك بيهم قصدك ايه يا عم الشيخ نطلع القرشين ونخلص وبلاش دوشه لا مش قصدي كده قصدي طلع حق ربنا وتبقى عملت اللي عليك علماءنا يقولوا لو ان المسلمين اغنياء المسلمين طلعوا زكاة اموالهم لم يبقى على ظهر الارض فقير تخيل انت مش مش عايزين منك صدقات بس الاتنين ونص في المية الزكاة اديهم لحقهم سبحان الله العظيم اسمع الملك جل جلاله يقول ايه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير مش عايزين منك حاجة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو مش عايزين منك حاجة ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى بالمعروف مش عايزين منك حاجة أكتر من حق ربنا حق ربنا عليك اللي يريده منك اتنين ونص في المية ربع العشر خمسة وعشرين جنيه على كل ألف جنيه خمسة وعشرين جنيه بس على كل ألف جنيه من كل ألف جنيه ادينا خمسة وعشرين اديهم لمين لأقرب الناس إليك شرط ان يكون فقير مين الفقير قول لي ده فلان فقير ابن عمتي بنت خالتي فقيرة جاي لكم الليلة عشان نتكلم في نظرة الإسلام إلى المال قبل ما ندخل في موضوع الزكاة يا ترى الإسلام ايه رأيه في موضوع المال الاسلام يريد من المسلمين انهم يكونوا اغنياء ولا انهم يكونوا فقراء الافضل في الاسلام ان الانسان يبقى غني وعنده فلوس كتير ولا يبقى فقير ما عندوش حاجة الاسلام لا يأمرك بهذا ولا ذاك انما يأمرك الدين ان تكون راضيا عن الله عاملا في رضا الله ثم لا يضرك بعد ذلك ان كنت غنيا او فقيرا ولذلك كانت مناقشة قديمة من زمان بين السلف هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر افضل شوف التفضيل بين ايه غني شاكر لله مستعمل للمال في طاعة الله فقير صابر وراضي ولذلك لما نيجي نفاضل بين غني شاكر وفقير غير صابر لا شك الغني شاكر افضل لما نيجي نتكلم عن فقير صابر ايهما افضل فقير صابر وغني لا يشكر بلا شك الفقير الصابر افضل انما الاشكال في غني شاكر وفقير صابر ايهما افضل هو ده الاشكال غني ينفق أولا امواله في الخيرات و البركات وال... والفقير صابر صاحب الفقر الابيض ما انا قلت زمان في فقر اسود وفقر ابيض مش كل الفقراء قريبين من ربنا ومش كل الاغنياء بعاد عن ربنا يا مغني اقرب لربنا من مليون فقير وياما فقير واحد فقير واحد اقرب لله من كل هؤلاء الاغنياء ايه الميزان معلش خلينا نوضح تاني يعني ايه غني شاكر الغني الشاكر ضوابطه قولي الحمد لله احنا مش اغنياء لا انت غني قال يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا قال ما سد جوعتك ووارى عورتك وإن كان لك بيت يظلك فذاك كان عندك شقة مدرياك فذاك وإن كانت لك دابة بسكليتة موتوسيكل فيت قردة أي حاجة دابة فباخن باخن أنت من السعداء أنت غني جدا ولو حبيت أعد لك الملايين اللي أنت فيها لن نحصيها سبحان الله العظيم ربك كريم كريم يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب بلا حساب سبحانه وتعالى جل جلاله كنت قلت قصة قبل كده ان احد الناس طي... احد الناس الله يرحمه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته وموتانا وموت المسلمين آه والد أخونا سيد توفي آه النهاردة أسأل الله جل جلاله اللهم يا أرحم الراحمين يا, ج... يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارحمه رحمة واسعة اللهم الحج علي اللي مات النهاردة وكل أموات المسلمين اللهم إني أسألك أن تغفر لهم وترحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين وخفف عنهم ضغطة القبر اللهم اجعل الليلة في قبورهم أبرك لياليهم وأفضل لياليهم اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت آمين آمين آمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب يا حي يا قيوم إخوتاه أنا أحبكم في الله إحنا بقول أحد الناس كان راجل غني من ال- أصحاب الأموال الملايين وكان عنده قصور وفلل وعمارات وبتقولوا عليها ايه استراحات في المصايف وجاء في اخر عمره وابتلي اخر ايام عمره وابتلي بمرض الاسهال فاتحجز في المستشفى وانا رحت زرته في المستشفى الله يرحمه آه، كان نتيجة هذا المرض ما بيرتاحش الا وهو قاعد على قعدة الحمام في الحمام اذا لبس السروال وخرج من الحمام يتعب يصوت يرجع تاني على الحمام سبحان الله العظيم ساعتها خطر ببالي القصور وال والفيلات والعمارات والأرصدة والآخر قاعد في الحمام هي دي عرفت بقى قد ايه انت في نعمة وانت مش دريان بيها تاخد لك مليون جنيه واسهال يقول اه اه اخد طب هتعمل بيهم ايه وانت قاعد في الحمام م- ه- هسدد ديوني هتندم هتندم ما انا كده كده قاعد في حاجة اسوأ من الحمام لا احمد الله على العافية قول الحمد لله وانت قولي الحمد لله انت مش معانا ولا ايه مشغولة فين بتعملي ايه احمدي الله على العافية قولي الحمد لله يا عم الشيخ ادعي لنا بس آه، ربنا يكرمنا ونتجوز يا ستي قولي الحمد لله قولي الحمد لله ادعي لنا ربنا يرزقنا اولاد يا رب ارزقنا اولاد ويا رب يزوج كل من تحتاج الى الزواج ولكن احمدوا الله احمدوا الله الحمد لله عم الشيخ مش كده مش كده مش كده خالص يا عم محمود ربنا يتوب عليك مش كده ال- الحمد لله من قلبك قول. الحمد لله الحمد لله بالرضا الحمد لله الحمد لله رب العالمين واحد مريض يقول يا عم الشيخ والله انا تعبان ادعي لي ربنا يشفيني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله جل جلاله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين يا رب يا رب يا رب العالمين ولكن عايز اقول لك برضه قصه ظريفه حصلت معايا شخصيا كنت في مرة ربنا أكرمني بشوية مغص كده في جنبي في ليلة وكان عندي خطبة الجمعة الصبح فما قدرتش طول الليل بتلوى من المغص فصبحت الصبح رحت المسجد وما خطبتش وكنت تعبان جدا فالمهم خرجت من المسجد بعد صلاة الجمعة و- وانا كنت قاعد عندي مغص خرجت من المسجد بعد صلاة الجمعة بدور على العربية اللي معايا الاخ اللي, اللي هو آه، آه، هركب معاه ما لقيتوش نطيت في اقرب تاكس نتيجة زحمة الناس عليه فنطيت في اقرب تاكس امشي يا ابني فصاحب التاكس بص لي كده قلت له معلش معلش امشي امشي فمشي وكل شويه يبص لي كده يقول لي ماشي انا كنت بروح بس زي بعضه قلت له ماشي فبعد ما مشينا شويه ودردش انت بتصلي قال لي انا بصلي بعد شويه قال لي شوف انا ارتحت لك والله ولو- ولولا كده كنت نزلتك لكن انا هوصلك لله زي بعضه قلت له ماشي ادعي لي قلت له ادعي لك بايه قال لي شايف الزراء اللي في دماغي ده قلت له اه ايه ده قال لي انا كان عندي مغص بالليل كنت بخبط دماغي في الحيطه من شده المغص قلت اه اه ربنا بيقول لك بيقول لي بقى شفت في ناس بتخبط دماغها في الحيطه من المغص انت ما خبطتش دماغك في الحيطه شفت فانا بقول لك في ناس بتخبط دماغها في الحيطه من المغص انت ما خبطتش دماغك في الحيطه قول الحمد لله في ناس بيقول لي الصداع مخلي الدنيا في عيني اضيق من خرم الابره تاخد لك مليون جنيه وصداع اوعى تقول اه هتندم ملايين ايه وانت بتحط دماغك كده على المخدة هخ تروح في النوم قول الحمد لله ده انت في نعيم فلوس ايه وبتاع ايه احنا بنتكلم عن الفقر الابيض والفقر الاسود الفقر الفقر الابيض الفقير الراضي الحمد لله الراضي ولو جعان الراضي ولو تعبان الراضي ولو مش لاقي والله ما وجدت في الدنيا اجمل ولا امتع ولا احلى ولا اعظم من الرضا واحنا في كيف واخواتها كيف ارضى نمرة واحد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من رضي بالله ربا يعني مقسما للأرزاق مقسما للأرزاق انك ترضى بربنا مقسم للأرزاق اللي ادى ده ملايين واداك ملاليم الله ولا يظلم الله الناس شيئا فاهم ازاي مش راضي بربنا انت قلت لك قبل كده ان كل ما اوتيت رزق وربنا اللي مقسم الارزاق دي فانت عيش مع ربنا راض بقسمته هو ده الفقر الابيض انك تبقى راضي ان ده جاي لك من ربنا فبتحبه لأن لانه من عند ربنا فاجمل شقه في الدنيا شقتك رزقك راضي بيها هي حلوة كده محندقة وضيقة ومزنقة على قدنا في الشتاء ما بنحتاجش الغطا كتير وفي الصيف اهي مدفيانا كيف واخواتها من اخواتها لماذا طب ليه ربنا ادى ده فلوس وما ادانيش نمرة واحد في كيف واخواتها ان السؤال ده غلط السؤال ده غلط سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن اجاوبك عليه ولما تسأله صح تقول ما الحكمة اذا قلت ما الحكمة يبقى انت فاهم عارف ان في ذلك حكمة وراء ذلك حكمة اداله الحكمة ومنعك لحكمة قال شيبان الراعي لسفيان الثوري يا سفيان عد منع الله عطاء فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا الله قلت لكم قبل كده ان واحدة ست طيبة بتقول انا نفسي في زوج هو انا طالبة حاجة وحشة طالبة حاجة غلط طالبة حاجة كتيرة انا مش طالبة الا العفاف ونقول لها ربنا لما منعك من الزوج ده لطف يمكن لو ربنا رزقك زوج تكفري يمكن لو ربنا رزقك زوج تفتني يمكن لو ربنا رزقك زوج تعد تعذبي يمكن لو ربنا رزقك زوج يشلك يجيب لك جلطة ما تضمنيش منعك لطف الفقير اللي يقول انا قاعد بقالي سنتين مش لاقي شغل اصل احنا نشهد ان ربنا غني كريم اللي عنده كتير ولا ينقصه العطاء فلذلك يجب ان تؤمن ان الكريم لم يمنعك يعني ما ادكش مش بخل لا ده كريم وانما لطف فاذا منعت المال فقد اعطيت اللطف لازم تبقى على يقين من كده ازاي نرضى نمرة واحد ان نرضى بالله ربا مقسما للارزاق اتنين ان نرى اللطف ان ربنا لطف بينا بهذا المنع تلاتة ان وراء ذلك حكمة حكمة عظيمة جدا اربعة النظر لمن هو ادنى منك في الدنيا انك برضو مهما منعك افضل من غيرك خمسة ان تحمد الله ان مصيبتك لم تكن في دينك ربنا ما منعكش الدين ما حرمكش من الدين لما تشوف الكفار اللي بيسجد لبقرة واللي بيسجد لامرأة واللي عايش في النجاسة ليل ونهار في الإدمان وفي القرف وفي الدوشة وثم إلى جهنم عياذا بالله وبئس المصير تحمد ربنا على نعمة الإسلام على نعمة النظافة أن مصيبتك لم تكن في دينك كلهم كم يوم ونموت وعلى الجنة عدل الله الله على الجنة وفي الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين الجنة يا سلام لو دخلت الجنة الله أكبر ونفسك في ايه يا عبد الله نفسك في ايه يا أمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته عقد باب رؤية النساء ربهم في الجنة فعال النساء دول ما يشوفوش ربنا ليه بالعكس ده في نساء هن أحق برؤية الله من كثير من الرجال أقصد يعني في الجنة لما تشوفي ربنا ما يغسلش كل الدنيا واللي فيها بيقول لي لازم نختم الله يرحمه ر- ربنا ربنا يفرج عنك يا مدني ويعفو عنك ويعافيك ويجيبك بالسلامه آه، احبتي في الله انا احبكم في الله هنكمل مع بعض الفقر الابيض والفقر الاسود والغني الشاكر والفقير الصابر اللقاء القادم هشوفكم ولا لقاء الاربع ده منسي احنا مع فضفضه وبس خليكم معايا برضو في الاربع ده ساعة حلوة على الطاير لو انهم كلوا مننا ربع ساعة زي بعض ولله هنسيبهم عشان شيخنا الشيخ ابو اسحاق كمان شوية انا بحبكم في الله لقاءنا في فضفضة يوم الجمعة ان شاء الله الساعة تسعة ونص بإذن الله بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته